إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ثم هذا هو الدرس التاسع والأربعون من دروس التفسير تفسير القرآن الكريم وما زلنا في تفسير سورة الفاتحة ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى جل جلاله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانتهينا من ذكر صفات المغضوب عليهم اليهود أسأل الله أن يلعنهم وأن يقي المسلمين شرهم وقلنا أن الغرض ليس الكلام عن اليهود والنصارى وإنما الغرض الكلام عن صفات اليهود والنصارى التي تسربت إلى المسلمين فوقع فيها المسلمون وهذا تحقيقا لنبوءة أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم ودخل المسلمون جحر الضب خلف اليهود والنصارى حتى أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن الناس غيرهم هم دول ذكرنا كثيرا من صفات اليهود التي امتلأت بها بلاد المسلمين في هذه الأيام وصارت طبيعية في تعاملات الناس وإذا توقفنا الليلة مع كلمة ولا الضالين فهؤلاء الضالون أيضا فيهم صفات تسربت إلى المسلمين من أهمها صفة الضلال الضالون المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه والضالون لم يعرفوا الحق ولم يتبعوه لم يعرفوه الضالون أعرضوا عن معرفة الحق رفضوا معرفة الحق أبوا معرفة الحق هذا هو الإشكال الإشكال أن يكون الحق معروضا عليك فترفض ولذلك عدوا من أنواع الكفر كفر الإعراض أن يعرض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به عياذا بالله قال سبحانه وتعالى وأما ثمود ها فهديناهم ها فاستحبوا العمى قول يا ابن انت ساكت ليه ربنا يهديك ويتوب عليك وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون استحبوا العمى على الهدى في ناس كده مش عايز يعرف دين مش عايز يتعلم دين مش عايز يفهم دين سيبني كده أنا كده أحسن ليه هو يريد أن يخوض في الباطل أن يسير على هواه هكذا الضالون هذه الصفة تسربت إلى نفوس المسلمين الإعراض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به وقد ذكرت أن بعض الدعاة قد يعرض عن بعض المسائل ظنا منه أن الناس كلها تعرف عادي يعني مش محتاجة نتكلم فيها وتفاجأ أن كثيرا من الناس لا يعرف من المسلمات في الدين فأول صفة في هؤلاء الضالين الإعراض عن معرفة الحق أو تجاهل الحق تجاهل الحق اتباعا للهوى فهم لا يتركون معرفة الحق انشغالا عنه كما نزعم ما احنا يعني انتوا لاحظتوا المناقشه اللي جرت مع الشاب ده اللي بعد العشاء ان مفيش مواجهه بالحقيقه هنكذب هنضحك على بعض قد تقول انت ما تعلمتش دين ليه قول مش فاضي مش هو ده السبب الحقيقي وانما السبب الحقيقي الاعراض القلبي ملوش نفس ملوش مزاج اظن النقطه دي لحيت عليها امبارح في ان الناس اللي في الحج كنت بقول له اوعى تفكر ان الفلوس اللي جابتك هنا لا ده في ناس معاها فلوس اكتر منك وما جوش او التاشيره اللي جابتك هنا في ناس يقدروا مش يجيبوا تاشيره حج يجيب اقامه في مكه بس ما جاش ليه مين اللي زرع الهم ده في قلبك هو ده الموضوع ان يبقى الانسان عنده هم جواه الكعبه عايز يشوف الكعبه عايز اقعد في الكعبه عايز اعتمر عايز احج عايز اطوف عايز المسها عايز ابوسها عايز الهم ده وجوده في القلب بيبقى هو الدافع وعشان كده بقول لكتير من الشباب ان النهارده اللي عايز يتجوز بيعمل ايه بيعمل جمعيه وبيحوش ويشتري بالتقسيط ويحجز شقه ويدور و و صح ولا لا لكن هل عنده نفس الهم في الحج عنده نفس الهم في موضوع الحج ان هو عايز يحج فبدا يعمل جمعيه ويحوش ويشوف شركه ويحاول وي... بيحاول الموضوع مش في دماغه هو كده الدين يا جماعه ديننا دين عزيز وبنتعامل مع رب عزيز عزيز يعني لا يغالب فانت لو مش عايز زي حديث وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه نسأل الله أن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه هي دي الإقبال على الله الإقبال على الحق الإقبال على الدين أن يكون الدين همك أن يكون الدين هم عندك مشكلة شغلاك الدين عايز اتعلم عايز اعبد ربنا عايز ابقى كويس عايز اتوب عايز ادخل الجنة عايز اشوف النبي عايز اشوف ربنا ان يبقى الامر ده هم هم شغلك شغلك شغل حقيقي ايها الاخوة من ايضا صفات الضالين التي تسربت الى المسلمين الغلو في الصالحين سبب كفر النصارى واحد يقول قال لا هم النصارى كفار اه ايه ده مش هم اهل كتاب هم كفار اهل الكتاب ده انت تكفير بقى يا شيخ انت بتكفرهم لا مش انا ربنا في القرآن قال سبحانه وتعالى نصا صريحا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قال لك لا ما بيقولوش المسيح هو الله قالوا طيب ربنا قال في الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهم النصارى لا يختلفوا يا إما اللي بي... جزء منهم بيقول إن المسيح هو الله وجزء تاني بيقول إن الأب والابن والروح القدس ثلاثة فدول ودول ربنا في القرآن بصريح الآية قال إنهم كفار ما تجيش أنت النهاردة وتقول لا إيه من شك في كفرهم كفر ربنا يقول كفار وانت تقول مش كفار فالشاهد ان كان سبب كفرهم هذا الغلو في عيسى عليه السلام الغلو في سيدنا عيسى قالوا ان عيسى هو الله او ان عيسى ابن الله فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون فالشاهد الغلو في الصالحين طبيعة بشرية يا إخوة عايز أقول من البداية إن القرآن نعيم وجنة وهداية المحروم من القرآن محروم من الخير كله في هذه الدنيا القرآن جنة جنة حقيقية أما تمسك المصحف وتفتحه وتقرأ فيه وتتمتع تستمتع تستلذ تفهم تتأمل تتدبر هي دي الحياة وقد يقول البعض أنا بفتح المصحف وما بطئش بقفله تاني اصبر افتح جنب المصحف كتاب تفسير مبسط بسيط كتاب بسيط في التفسير يوضح لك المسألة ينور لك بس الطريق زي تفسير السعدي كده مطبوع على على هامش المصحف بحيث انك انت تفهم الكلام ماشي ازاي وبعدين الامر التاني محتاج صبر مرة وما فهمتش التانية برضو ما فهمتش التالتة مش قوي الرابعة انا اقصد الرابعة ختمة اقرا واقرا تاني واقرا تالت واقرا رابع واضغط على نفسك انك تقرا وجنبيك ورقة وقلم اكتب افكارك اكتب فهمك وبعدين اسأل واعرض الكلام ده واعملها حلقة هات زوجتك واقرأ وايه رأيك انت سمعتي حاجة في الموضوع ده قبل كده وقول لابنك قول انت فهمت ايه من الموضوع ده قول لاخوك قول لابوك قول لامك قول صاحبك واعملوا قاعده خمسه سته القران القران نعيم قره عين حقيقي اذا عرفت ان ده ايه كلام ربنا ربنا بيكلمك بيقول لك فلذلك الحياه اللي احنا عايشينها في وسط هذه الفتن والالام والمواجع يجي القران يروح منور لك الدنيا تقول سبحان الله العظيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الآيات تحس ان الآيات فعلا لو قعدت تتدبر تلاقيها بتتكلم عن الواقع النهاردة يعني تخيل بقى ان القرآن يتكلم عن حرب لبنان وعن فلسطين وعن اللي بيحصل في العراق تقرأ الآيات كده تحس ان ربنا بيتكلم عن الوضع ده قد خلت من قبلكم سنن بس ما تفهم بقى يعني ازاي يعني ايه خلت من قبلكم سنن يعني مرت من قبلكم قوانين سنن يعني طرق لا تختلف فسيروا في الارض فانظروا لو تأملت مش بقول لك دلوقتي في موضوع الضلال والإضلال ثمود وأما ثمود بإيه فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى زي المسلمين النهارده ربنا هداهم للإسلام وهم بيستحبوا على الإسلام حاجات تانية هو نفس الكلام استحبوا العمى على الهدى تقول لي يا ابني سكة الدين اهي يعني تخيل انت الولد اللي كنا بنتكلم معاه بعد الصلاة ده ال- البتاع اللي هو عاملها هنا ديك والسوالف الطويلة والشعر اللي حاطط عليه مش عارف ايه ده ها ده منظر طب ما تبص الوجه فيه لحية شوف الفرق بين ده وده ايه شوف اللبس اللي هو لابسه شكله ايه وتخيل ده لو لحية وجلابية بيضة وطاقية بيضة هيبقى شكله ايه هي دي فاستحبوا العمى على ليه فاستحبوا العمى على الهدى انا بتعجب كتير جدا لما اشوف الجهد اللي بيبذله لعيبه الكوره في الملعب والتدريبات والمحاضرات والسفر عشان ايه ومين بيبذل للدين عشر هذا الجهد يعني شوف لعيب الكوره بيتدرب قد ايه عشان يلعب ماتش كوره عشان ايه مش عارف انت محتاج تتدرب بس شويه صغيرين عشان تقوم الليل شويه صغيرين جدا عشان تقرا قران وتدمن قران محتاج شويه تدريب بس تدريب في الاول تدريب وصبر سبحان الله العظيم الشاهد ايه ان انا بقول لك القران هتلاقيه بيتكلم عن كل حاجه في حياتك بيتكلم عن بيتك وعن زوجتك بيتكلم عنها يتكلم عن اصحابك واللي حواليك وعن جيرانك يتكلم عن علاقاتك مع ابوكم بس القران محتاج ان هو يكون بيجري في دمك تبقى شايفه بالبصيره القران الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان اكثر سبب لضلال العباد النظر الى البشر تخيل انت بقى ان تلاقي بشر لما يجي لهم الرسول يقوموا يقولوا ايه وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ازاي ربنا يبعت بشر مننا رسول شوف العجب وهم اللي بيعبدوا حجر ويقولوا هو الله بقى البشر مش افضل من الحجر وفي نفس الوقت تجد اتباع هذا الرسول يعبدوه ويألهوه ويدونه من صفات الالوهيه هو الناس كده طرفان ووسط الغلو في الصالحين من طباع البشر تلاقي الناس إذا حبوا واحد يرفعوه فوق السماء وإذا كرهوا واحد يخسفوا به الأرض لذلك في قصة أصحاب الأخدود الغلام كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه القدرة على المداواة ف جاله الأعمى جليس الملك لما عمي وقال له بلغني أنك تشفي من جميع الأمراض قال الغلام أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله كأن البلد كلها بدأت تقول إن الولد ده بيشفي هو ده الغلو وهو الولد ما بيشفيش وإنما بيعمل إيه بيعالج بيعالج بس والشافي هو الله سبحانه وتعالى هو ده الغلو الغلو الحاصل الغلو في الصالحين ولذلك أتى الإسلام لحماية جناب التوحيد أغلق هذا الباب ممنوع الغلو في الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولكن زي ما بنقول برضو الثاني ان الناس في هذه المسألة طرفان وسط في ناس عندهم جفاء مع سيدنا النبي صلى عليه جفاء محمد وخلاص في جفاء في قلة أدب وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ها كدعاء بعضكم بعضا ما تقولش محمد قول سيدنا محمد هتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما تقولش دايما يجري برضو على ألسنة أهل الجفاء ده بشر زيه زيك لا هو بشر اه بس ها مش زيه زيك رسول الله وصلت دي ولا لا يبقى لازم نفرق بين الجفاء والغلو الافراط والتفريط اهل السنة دايما اهل وسط فالناس اللي يقولوا محمد وبشر زيه زيك ما يقدرش يعمل حاجة لا هو بشر اه لكن مش زيه زيك رسول الله قل انما انا بشر مثلكم ها يوحى الي ما تقطمهاش يوحى الي يبقى لازم ينفع نقول سيدنا محمد ينفع اه ينفع ونص سيدك وسيد ابوك صلى الله عليه وسلم وسيد الدنيا كلها قال انا سيده ولد ادم ولا فخر ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لكن هتيجي النقطه اللي بعديها على طول في صفات الضالين البدع والافتئات على الدين قال سبحانه وتعالى عنهم ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ما ينفعش بقى ان انا اجي اقول ايه في التشهد مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد او في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله هو ده الادب الادب ان انا اطيع دايما يضربوا المثال ده يا جماعه لان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يقولوا الطاعة مقدمة ولا الأدب الطاعة ولا الأدب يعني سيدنا أبو بكر كان بيصلي والرسول دخل فقال له ايه اثبت فرجع اثبت خليك صلي رجع حتى تقدم الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقال له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الطاعة من الادب الطاعة من الايه من الادب عشان كده الرسول انكر عليه قال له ما سمعتش الكلام ليه وعشان كده بعد كده لما الرسول مرض بقى في مرض الموت لما قال له اثبت ها ثبت لان الطاعة هي الادب فلما يجي الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الادب ان احنا نقول سيدنا النبي لكن هو علمنا ان احنا نقول اللهم صلي على محمد يبقى اقول اللهم صلي على محمد لان الطاعة هي الادب ما تألفش انت ادب من عندك هي دي مشكلة الناس اللي غلطوا في حق ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق ايديهم يقوموا يقولوا لا ما نقدرش نقول ايد ربنا ربنا له يد يبقى احنا كده بنشبهه ما ينفعش يبقى ربنا يد يبقى يده يعني قدرته انت هتعدل على ربنا ودايما انا حطيت لك الحل في دي ان انا لو جيت يوم القيامه وربنا قال لي انت ليه اثبتت ان ليا يد اقول له يا رب انت اللي قلت مش انت قلت يد الله فوق ايديهم فانا قلت زي ما انت قلت يدا تليق بجلالك وكمالك ليس كمثلك شيء وانت السميع البصير بس لكن لو ربنا سال واحد من اللي بيقولوا يده يعني قدرته او قوته انت ليه قلت يده يعني قدرته يقول ايه يقول له يا رب عشان انت ما ينفعش يبقى لك ايد انت مالك انت هو ده ان قلنا الادب هو الطاعه الادب هو ايه الطاعه الاستسلام انا حيت بالنقطه دي كذا مره امبارح او في هذه الايام يا جماعه انتوا عايزين دين تحكموه ولا دين يحكمكم الناس النهارده عايزين دين هم يحكموه دين على مزاجهم لا المفروض تستسلم للدين استسلموا للدين فلما الدين يقول ان دول شيعة وان دول بيشتموا جدك وابوك ابو بكر وعمر وعثمان وبيتهموا امك في شرفها السيدة عائشة يبقى دول وحشين حتى لو عاجبينك استسلم للدين وبرضه عشان اكد عليها تاني مهما يكونوا وحشين وما بنحبهمش الا ان احنا بنكره اليهود اكتر منهم وبنكره الامريكان اكتر واكتر فمش معناها دلوقتي انهم وحشين وما بنحبهمش وبيشتمونا واحنا عارفين انهم لو مكنوا مش هيسيبونا يعني الشيعة النهارده بيعملوا ايه في اهل السنة في العراق بيخرموهم بالشنيور علماء اهل السنة والصور موجودة ومعروفة ومشهورة الشاهد ايه ومع ذلك ندعو الله انه ينصرهم على اسرائيل لان نصرهم احب الينا حتى ولو كنا ما بنحبهمش هو ده اللي اسمه ايه بقى الدين الاستسلام للدين رأي الدين مش بمزاجك ولا على هواك ولا انت تحكم هي مش سياسة ده ايه ده دين ده دين مش بدماغك ولا بدماغ حد دين شرع الغلو في الصالحين نرجع تاني ينبغي أن تعتقد أن لله حق سبحانه وتعالى ولرسول الله حق صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق ثم للعلماء حق ثم للوالدين حق ثم لسائر الناس حق المسلم منضبط سبحان الله العظيم صراحة أنا كان مفروض لقاء الليلة هنتكلم عن التزكية والعشرة الزوجية وحل المشاكل الزوجية لكن قدر الله الموضوع اتغير سبحان الله العظيم يعني أرزاق وأقدار لكن بقول إن أحسن أو الحل الوحيد المشاكل الزوجية مش يبقى دماغك الحل الوحيد ان ربنا اللي يحل المشكلة ازاي ان احنا نشوف الشرع رتب الاولويات ازاي الشرع رتب الحقوق ازاي كان عنوان العنصر لست تعيش وحدك في بيت الزوجيه انت مش عايش لوحديك انت معاك ناس يبقى مش وقت ما انت عايز تنام تنام لا في ناس موجودة لها حقوق وعليك واجبات ترتيب الاولويات وانتم مختلفين ترتيب الهموم ترتيب الاهميات ترتيب التوقعات عارف ازاي احنا ايه اللي دخلنا في الموضوع ده صلى على الرسول انت راجع من الشغل تعبان ومتضايق ومصدع انت متوقع ان هي هتبالغ في الاهتمام بيك مالك في ايه جيب لك نوفالجين مش عارف ايه انت متوقع كده وهي متوقعه ان انت جاي النهارده جايب لها هديه معاك وهتقعد تتكلم معاها فلما دخلت هي اتصدمت ولما دخلت انت كمان اصطدمت لاختلاف التوقعات حلها ايه دي خليها بقى في موضوعنا التاني الشاهد هنا ايه الشاهد هنا ان يبقى الشرع هو الحاكم ان الشرع هو اللي يحكم ان الشرع هو اللي يقول الراجل يرجع ازاي والست تقابله ازاي حتى لو كان تعبان حتى لو كانت متوقعة حتى لو كانت زعلانة هي ده اللي انا بتكلم عليه في ترتيب الحياة ترتيب الحياة مش يا جماعة انا قلت لكم قبل كده ان فهم الدين ان يبقى عندك في دماغك في قلبك في ذهنك في خريطة للدين عارفين خريطة مصر لما مرسوم كده فوق البحر المتوسط وعلى الجنب كده البحر الاحمر وهنا فرعين النيل ونزل النيل لحد تحت خالص كل حاجة البحر المتوسط له حجم وله مكان والأحمر له حجم ومكان وقناة السويس لها حجم ومكان ونهر النيل له حجم ومكان وكل واحدة من الدنيا من المدن هنا اسكندرية وهنا القاهرة وهنا الفيوم وهنا أسوان كذلك الدين لازم يبقى في دماغك كده ان كل حاجة لها حجم ولها انتوا معايا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة لها حجم ولها مكان لازم تكون كل حاجة فحجمها الصحيح في مكانها في مكانها الصحيح كده اتحلت المشاكل يبقى التوحيد فين في حياتنا واتباع النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم امي فين في حياتنا وحجمها قد ايه الفلوس فين في حياتنا وحجمها قد ايه والشغل والاكل والنوم والعيال والجيران وامها واخواتها وجواز اخواتها وولاد اخواتها واخواتك كل واحد يبقى له حجمه الصحيح في مكانه الصحيح اتحلت المشكلة ونرجع لموضوع الغلو في الصالحين أحبكم في الله نلتقي اللقاء القادم إن شاء الله وقدر والسلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله